السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا ووضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلا فهم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين وأشهد أن الحلال ما أحله وأن الحرام ما حرمه وأن الدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار وبلغت ما يبلغه الليل والنهار فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أحبابي سبحان الله يعني هذه تعتبر آخر حلقة من الحلقات الخاصة بمدرسة الربانيين وسبحان الله يعني مر الوقت معكم سريعا مين كان يظن ان احنا دخلنا مدرسة الربانيين من سنة بالضبط بالتمام والكمال مين كان يظن ان احنا تمر علينا سنة كاملة داخل هذه المدرسة بنتعرف فيها على اخلاق الربانيين وعبادة الربانيين وحال الربانيين مع الله سبحانه وتعالى من كان يظن انه سبحان الله ان رمضان العام الماضي انتهى واحنا بدأنا مباشرة في مدرسة الربانيين أخذنا مع بعض شوط طويل بفضل الله عز وجل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل درس بل كل كلمة في هذا في هذه السلسلة في ميزان حسناتكم جميعا وأنا معكم بإذن الله تبارك وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون بعد مرور عام استطعت أن أغير من نفسي ومن حالكم ومن أنفسكم أيضا في مسألة القرب من الله سبحانه وتعالى يا رب تكون السنة دي كلها مرت علينا وإحنا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى أو قربنا من ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر يا رب كل الدروس اللي إحنا اتكلمنا فيها اتكلمت فيها معاكم تكون بفضل الله يعني قربتنا من الله سبحانه وتعالى لما اتكلمنا عن الصلاة وعن الدعاء وعن الذكر وعن الخشية وعن الرجاء وعن غيرها من الدروس اللي احنا اتكلمنا فيها عن مسألة عن مسائل المتعلقة بالربانيين في أخلاقهم وعبادتهم وحالهم مع الله سبحانه وتعالى يعني هو طبعا أنا كنت من أول السلسلة وأنا قايل بلاش اتصالات عشان الوقت ما يضيعش مننا ويمكن أنا ما كناش فتحنا الاتصالات خالص معاكم إلا مرة واحدة ألا وهي يوم مسألة غلق القناة وانا النهارده باذن الله يعني لاول مره افتح هفتح اتصالات يعني النهارده من اول حلقه هفتح اتصالات باذن الله اسمع فيها يعني ارائكم واقتراحاتكم الفتره اللي جايه ان شاء الله تبارك وتعالى يا ترى انتوا بتقترحوا عليا ايه الفتره اللي جايه في مسائل رمضان بعد رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى ويا ترى ايه مميزات السلسله اللي احنا مشينا فيها وايه العيوب وغير ذلك لعل ان شاء الله ان احنا ناخد كل هذه الملحوظات وتكون عون لنا على ان احنا ان شاء الله بعد رمضان تكون معانا سلسله جديده ان شاء الله إيه، تقربنا اكتر واكتر من ربنا سبحانه وتعالى فاحنا ان شاء الله من النهارده من الوقت ان شاء الله نفتح اتصالات في الحلقه بحيث باذن الله تبارك وتعالى نتلقى ان شاء الله كل اقتراحاتكم عن السلسله اللي جايه ان شاء الله تبارك وتعالى وعن ارائكم في السلسله اللي تمت في هذه إيه، الفتره ان شاء الله تبارك وتعالى. إيه، ده كان الامر الاول اللي انا حبيت ان انا إيه، انوه له. إيه، الامر الثاني ان احنا نبدا نتكلم مع بعض إيه، و- ونكمل الدرس الماضي على ما تبدا ان شاء الله اتصالاتكم تكون موجوده باذن الله. نبدا نشوف كده ان شاء الله تبارك وتعالى الشخصيات اللي داخله معانا في رمضان. احنا اتكلمنا يا احبابي الكرام ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ويبلغكم كلكم رمضان. و... ويجعل ان شاء الله تبارك وتعالى يعني رمضان ده افضل رمضان افضل رمضان يمر عليكم باذن الله تبارك وتعالى. آه، عايز اقول لكم آه، ان الشخصيات اللي بتخش معانا في رمضان شخصيات كتير جدا آه، احنا اتكلمنا في الاسبوع الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن العديد من الشخصيات اتكلمنا اولا عن الشخصيه الاولى الشخصيه القويه ونتقابل نتلقى كده ان شاء الله اول اتصال معايا ان شاء الله السلام عليكم اخت فاطمه من موريتانيا السلام السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الشيخ احمد اتفضلي
آه، جزاكم الله عنا باحسن جزائه والله قناه الرحمه هذه الحمد لله اول مره يتصل لي آه، اتصال بقناه الرحمه والله جزاكم الله عني باحسن جزائه واتصل ما شاء الله كلنا تغير حالنا ما شاء الله ونسال الله لها الدوام ولا تنسونا من الدعاء ب- باصلاح القلب ان شاء الله وذريه صالحه وجزاكم الله عنا باحسن جزائه والله تبارك الله آه، قناة رحمة للأمة كلها تبارك الله ونور وبصيرة وسأل الله يدومها ويدوم كل القنوات الربانية كثير الله التوفيق بذلك جزا الله عنا محمد حسن بأحسن جزائه وجزا عنا الله جميع مشايخ قناة الرحمة جزاهم الله عنا بأحسن جزاء نسأل الله أن يدعو لنا كلهم بالثبات وبالتوفيق بالأعمال الصالحة ويرحم والدينا ولا تنسانا من الدعاء من علي الله بذرية صالحة وجزاكم الله عنا بأحسن نفعل ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك وشكراً.
فيك وان يمن عليك بالذريه الصالحه الطيبه المباركه آمين.
اللهم امين يا رب الله.
اللهم امين جزاكم الله خيرا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو عبيده السلام عليكم وعليكم السلام ام عبيده ام عبيده السلام عليكم
وعليكم السلام اي اتفضلي
آه، جزاك الله خيرا آه، استاذ الشيخ احمد جزاك الله خيرا على هذه السلسله العظيمه ورب اللهم امين أن يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامه امين يا رب آه، امين يا رب ونحفظك ان شاء الله على السنه القادمه ان تجعل لنا آه، السلسله في في التوبه وطريق ال- اصلاح القلوب للشباب لما هذه الفتن الفظيعه اللي احنا فيها آه، في هذه الاعوام وجزاك الله خيرا على هذا وكان لي سؤال لو تفضل طيب آه، آه، لو السؤال آه، في خلال الاطار العام اللي احنا كنا ماشيين فيه خلال السنه كلها ما يتعلق بالمسائل التربويه و و- و- والحال مع الله سبحانه وتعالى انا جاهز انما اي سؤال فقهي يعني انا احيله طبعا لمشايخنا وعلمائنا الخط انقطع طيب طيب ام مهند السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته آه بارك الله فيك يا شيخ أحمد وفي جميع مشايخنا بأمر الله وبلغنا جميعا رمضان امين يا رب آه ممكن أسأل حضرتك سؤال اتفضلي عن من أقسم الله لأبره يعني أن الإنسان لما يقسم بالله هل هذا مش تجرؤ على الله سبحانه وتعالى؟
طيب حاضر وعايز اسال حضرتك عن انا عندي ابن يعني غ- مش على خير وانا يعني بقطعه وهو بيوصل وانا بحاول اقطعه لان انا يعني هو بيضرنا وبيستحل آه، مال الناس مم.
فانا دلوقتي لو قطعت هل هذا قطعت رحم حاضر افعل ان شاء الله وبياخد حاضر ان شاء الله جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا آه، اتكلمنا في ال- في الاسبوع الماضي آه، عن الشخصيات اللي هتخش معانا رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى وانا كنت قلت لكم ان الشخصيات اللي بتخش معانا رمضان كثيره جدا جدا جدا كنت قلت لكم ما شاء الله في شخصيه بتخش معانا في رمضان شخصيه قويه قويه في الطاعه قويه في العباده اتصال الاخت الاء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ أحمد في برنامجك المتميز جزاكم الله خيرا آه، أولا أشكرك شكرا جزيلا والله الذي لا إله غيره تعلمنا منك الكثير الكثير آه، أولا أنا عايز منك تليفون حضرتك في أمر ضروري
طيب ان شاء الله في الكنترول باذن الله طب ماشي جزاك الله جزاكم الله الشخصية القوية ما شاء الله لو كاتب لها بتدخل على رمضان بكل قوة وبفضل الله تبارك وتعالى مفيش حاجه بتثنيها ابدا عن العباده والطاعه في رمضان باب نلاقيها دايما سبحان الله الشخصيه دي آه، لا تكتفي ابدا بالطاعات اللي عامه الناس بتواظب عليها بل بتزود على هذه الطاعات لا تكتفي ابدا بصلاه القيام آه، في المساجد بل تعود الى البيوت وتكمل هذه آه، الصلاه ايضا في البيوت آه، كما لها حال مع الله سبحانه وتعالى في المساجد لها حال مع الله عز وجل ايضا في جوف الليل آه، كما لها حال مع الله سبحانه وتعالى بقراءه القران في بعض الناس بتختم آه، في رمضان ختمه واحده الاقي بتختم ختمه واثنين وثلاثه واربعه هذه شخصيه من الشخصيات والشخصيه دي بفضل الله هي دايما التي يعنيها الله سبحانه وتعالى بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون الناس اللي دايما لا ترضى أبدا إلا أن تكون رقم واحد في الأمة رقم واحد في إطار الحي رقم واحد في إطار العمارة رقم واحد في هذا المسجد هي دايما بتسعى إلى الوصول إلى أعلى درجة من الدرجات التي تقربها من الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأن الهدف الأعظم والأسمى عندها أن تكون من أقرب الشخصيات إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة في جنة الفردوس فالشخصية دي ما شاء الله من أبرع وأعظم الشخصيات وضربنا عليها مثال بشخصية داود عليه الصلاة والسلام لما قال الله سبحانه وتعالى في شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على من يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي وقلت لكم ان في شخصيه تانية الشخصيه دي تقابل الشخصيه القويه الا وهي الشخصيه الضعيفه جدا جدا جدا آه، هذه الشخصيه اللي سبحان الله سبحان الله دائما آه، ما تترك الاعمال الصالحه وتختلق لذلك الاعذار الشخصيه دي دايما بتفوت على نفسها خير كبير جدا جدا جدا سبحان الله تروح قيام الليل ومثلا مع الامام في المسجد وبعد كده ترجع وتترك الصلاه طب ليه تركت الصلاة أصل الإمام بيطول أصل المسجد إيه الشخصية اللي دايما بتختلق الأعذار حتى تترك الأعمال الصالحة حتى في مواسم الخير وفي مواسم الصلاح وضربت على كده طبعا مثال ببني إسرائيل في عدة مواطن من القرآن كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في سورة البقرة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا وسبحان الله نقاتل في سبيل الله وسبحان الله بمجرد ما فرض عليهم القتال آه، تولوا وظلت مرحلة آه، التولي منهم آه، إلى أن وصل آه، طالوت آه، معه مجموعة قليلة جدا من أمة كبيرة عظيمة جدا تعتبر من أكبر الأمم اللي عرفتها آه، البشرية أو عرفها التاريخ سبحان الله لم يبقى معهم إلا 314 فرد آه، كما ثبت كنا نتحدث عن عن الصحابة أظن عن البراء رضي الله عنه أنه كان يقول كنا نتحدث أن عدة أصحاب بدر كعدة أصحاب طالوت 300 وبضعة عشر 314 واحد من أعظم أمة أو من أكبر أمة أو من أعظم أمة يعني من الممكن أن احنا تكون البشرية عرفتها في هذا آه، الوقت تخلت عن العمل في هذا الوقت وسبحان الله موقف آخر ولكن أخذه بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله في حضرتك يا فضيلة الشيخ ونفع بيك والله ربنا يعلم حضرتك أفدتنا كتير جدا بس كان ليا بس اقتراح صغير جدا اتفضلي آه كنت عايزة حضرتك بعد رمضان إن شاء الله تدينا دروس في علو الهمة إزاي الواحد فعلا يبقى عنده همة تناطح السماء إن شاء الواحد الله بعد موسم الطاعة بتجيله حالة فتور بطريقة فظيعة جدا وممكن يحصل له بعض العجب أو الكبر مم.
فعايزة حضرتك تعالج الحتة دي بدروس عن علو الهمة ومعالجة الفتور آه، بعد الطاعة إن شاء الله أفعل بإذن الله جزاكم الله وجزاك خير عن عنا الاقتراح كل خير جزاكم الله وسلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله آه، أخونا مسلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ احمد الحمد لله والله بخير حال الله الحمد يبارك في لله عمرك والله يا شيخ الله يبارك في عمرك ربنا يجزي خير يشهد الله اني احبك في الله يا شيخ والله حبك الله الذي أحبني فيه ربنا يبارك في عمرك والله يا شيخ نفسنا ان شاء الله يا شيخ لاي لفته كده عن قيام الليل في رمضان ان شاء الله حاضر حاضر الله حاضر.
يبارك في عمرك يا رب أفعل إن شاء الله أفعل إن شاء السلام الله عليكم خيرا.
ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، آه، الموقف الثاني مع بني إسرائيل اللي ده لنا إن هو أقوام يعني حتى سبحان الله في أوقات المحكات الأساسية المفروض يكونوا فيها رجالة سبحان الله كانوا دايما بيقعوا و- ووقوعهم ده كان بيفوت عليهم كثير جدا من الخيرات والمنافع والمصالح الدنيوية والأخروية كمان آه، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة آه، لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ربنا كتب لكم الأرض المقدسة بس عليكم أنكم تخشوا بس ومع ذلك سبحان الله تجرأوا على موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون إن فيها قوم جبارين ويزداد سوء الأدب وسوء الخلق والتكاسل عن الطاعة والتكاسل عن العبادة حتى قال له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون تخيل معايا كده وتخيلوا معايا كده ربنا يحفظكم موقفهم من موسى عليه الصلاة والسلام لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وبين موقف الصحابة يوم بدر شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم التي كتب الله لكم يعني خلاص الأرض دي مكتوبة ليكم ولكن عليكم بس انكم تخشوا بس إن شاء الله لن يكون قتال ولن تكون هناك معارك ولكن ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون أنتوا تخشوا والدنيا كلها إن شاء الله آه، تفتح لكم ومع ذلك عجزوا طب قرب من الموقف ده وموقف آخر يشابهه آه، عدد الصحابة يوم بدر 317 319 في هذا العدد تقريبا آه، قصاد 1000 مقاتل قصاد ألف مقاتل زي ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم التي كتب الله لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة والله إنني لأرى مصرع القوم غدا هذا مصرع أبي جهل وهذا مصرع عتبة بن شيبة وهذا مصرع ربيعة بن شيبة وهذا مصرع الوليد بن عتبة وهذا مصرع عقبة إلى آخر هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالضبط الكلمات دي من النبي زي ما سيدنا موسى قال لهم إيه آه، التي كتب الله لكم ولكن سبحان الله شوف الاستفادة من التاريخ شوف الاستفادة من التاريخ ان المقداد لما النبي قال أشيروا بقى علي أيها الناس موسى عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة إنما ما قال لهمش هنقاتل النهاردة ولكن سبحان الله النبي يقول لهم أشيروا علي أيها الناس فيقوم أبو بكر فيحسن ويقوم عمر فيحسن ثم يقوم المقداد ويستفيد المقداد تجربة من تجربة بني إسرائيل فيقول يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون لا والله يا رسول الله بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون النبي عايز يسمع كلام الأنصار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس ويقوم سعد بن معاذ فيقول يا رسول الله إيانا تريد والله يا رسول الله إن الله قد بعثك إلينا فأمنا بك وصدقناك واتبعناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق والله يا رسول الله لو أمرتنا آه، أن نسير إلى برق الغماد لسرنا معك برق الغماد لسرنا آه، معك ووالله يا رسول الله ووالله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك فسر يا رسول الله على بركة الله فلعل الله سبحانه وتعالى يريك منا ما تقر به عينك النتيجة لما كانت النفس قوية كده في التعامل مع الأزمات في الطاعات وفي العبادات النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم النتيجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وسبحان الله قارن بين النتيجة دي لما كانت النفس قوية في الطاعة والعبادة أصحاب همم عالية ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبين النتيجة الثانية لما كان عندهم دناءة همة لما كان عندهم أنفس ضعيفة سبحان الله قال الله فإنها قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قارنوا بين الاثنين علشان تعرفوا انتوا يا ترى هتخشوا رمضان بأي صفة من الصفتين صفة القوة بفضل الله لا سبيل أبدا للنفس عليه ما هو خلاص الشيطان الآن مسلسل الشيطان الآن مسلسل أما النفس بقى هي دي المشكلة كلها إنك تقدر تتعامل مع نفسك تقدر تتعامل مع نفسك دول كانوا صورتين أنا ذكرتهم لكم المرة اللي فاتت أو شخصيتين أو نماذج معينة من الشخصيات اللي تخش رمضان إيه، النموذج الثالث كنت قلت لكم عليه ألا وهو نموذج آه، الشخصية التي تحب أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا وقلت لكم يا ريت نحذر من هذه الشخصيات يا ريت نحذر من هذه الشخصيات الشخصية التي ليس لها هدف في الحياة إلا إن هي تضلك وتبعدك عن ربنا الشخصية التي ليس لها هدف في الحياة إلا إن هي تبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما مش أي ميل ده ميل عظيم آه، الشخصية أيضا من الشخصيات اللي بتخش رمضان ونبدأ النهاردة كده آه، الشخصية اللي هي ما شاء الله لو كتب الله بتبقى محبة للخير جدا شخصية بتبقى محب الخير جدا لا تضيع لحظة إلا في عمل الخير يا ترى إيه هي الشخصية دي آه، تعالوا نعرفها ولكن إن شاء الله بعد هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أحمد الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب وإياكم ربنا يزيدك يا رب إيمان ويزيد وجهك ده نور على نورك آمين يا رب والله العظيم احنا ربنا اتحرمنا من الشيخ حازم انت زيه بالظبط والله العظيم عندكم حماس وسبحان الله يا ربي سبحان الله ربنا مديكوا طاعة كبيرة جدا ربنا يبارك لكم يا رب جزاك انا الله نفسي خير.
والله العظيم انا معايا ابني مصطفى لسه اربع سنين نفسي اشوفه زيك ربنا يبارك فيك أحسن يا إن شاء رب الله أحسن إن شاء بالله الله عليك يا شيخ تدعي له ان انا اشوفه زيك كده أحسن مني إن شاء والله الله.
العظيم أفعل.
نحسبك على خير والله العظيم أفعل إن شاء الله جزاكم الله خيرا بالله عليك يا شيخ آه، ادينا دروس ان احنا نتحمس كمان لرمضان نتحمس كمان اكتر واكتر حاضر أفعل إن احنا شاء الله والله يا شيخ احنا ما كناش نعرف اي حاجه عن الدين خالص ما عرفناش الا منكم الحمد والله لله.
العظيم يعتبر انت يعني انتوا بالذات عشان انتوا صغيرين واحنا قريبين لسنكم بتدونا اكتر بنفهم منكم اكتر كمان الله المستعان ربنا جزاكم يبارك الله فيك خيرا.
يا شيخ يا رب.
جزاكم الله خيرا السلام جزاكم عليكم.
الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. آه، أختنا أم علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ أحمد اللهم بلغنا رمضان يا رب اللهم امين يا العالمين رب امين يا رب ممكن أسأل حضرتك سؤال عن الصلاة اتفضلي
آه، أنا الحمد لله آه، ربنا بي- بيعني على الصلاة في أوقاتها والحمد لله بصلي الضحى وقيام الليل والفجر في ميعاده والحمد لله فضل من ربنا إن أنا ملتزمة بس دلوقتي أنا دايما وأنا بصلي بكون آه، منشغلة في الصلاة بس مم.
والله ده بيبقى غصب عني وبتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتير في الصلاة و- وبرضه ببقى منشغلة في الصلاة بس أنا مش بعيد الصلاة تاني مم.
فانا خايفه ان ربنا يعاقبني او يعذبني ان انا بصلي منشغله في الصلاه وانا عمري ما فكرت مره ان انا اسيب الصلاه بسبب كده حاضر فافيدني بالله حاضر، عليك حاضر.
بارك الله فيك آه، والسلام ربنا يا رب عليكم يجزيك ورحمه خير الله الصلاه ان شاء وبركاته الله صحيحه بس يا ريت بس ايه انا استاذن حضرتك ازاي نعيش مع الصلاه ونعيش مع جو الصلاه آه، كان في حلقتين داخل مدرسه الربانيه ان شاء الله حضرتك تشوفيهم على موقع آه، القناه باذن الله او على موقع الطريق الى الله آه، كنت اتكلمت في حلقتين كاملين آه، عن مساله الخشوع في الصلاه فطبعا المقام لن يتسع ان انا اتكلم الان عن الخشوع في الصلاه وازاي ان انا آه، اطرد شيطاني اثناء الصلاه فانا انصح حضرتك ان شاء الله نرجع للشريطين كده او لل- للدرسين على موقع قناه الرحمه مساله الخشوع في الصلاه وباذن الله حضرتك تجد فيهم خير كثير باذن الله تبارك وتعالى معنا اتصال اخر السلام عليكم الاخت شيماء السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا شيخ احمد آه، انا كنت عايزه اقول لحضرتك يعني جزاك الله خيرا على البرنامج دوت وانا استفدت من حضرتك في حاجه في حلقه كنت بتتكلم فيها عن آه، ابن سماك ان خاله كان بيعلمه وهو صغير ي- يقول كلمات اللي هو ان الله يراني ان الله يسمعني مم.
فسبحان الله والله يعني استفدت منها كي- جدا و يعني كنت سبحان الله آه، كنت أو- جي- أبو- ابص مثلا على ال على التلفزيون او اختاب او اي حاجه اقول ان الله يراني ان الله ان شاء يسمعني الله إن شاء فجزاك الله الله خيرا جزاكم الله بجد.
مصلحه جزاكم مصلحه جزاكم مصلحه سلام ربنا عليكم.
يجزيك خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخونا عبد الهادي اه ارجو اسمع ارجو اسالك سؤال لقيتي اول شيء بحبك بالله عشان اول مره حبك بحكي اللي زعتني فيه حبك اللي اول زعتني مره فيه بحكي يعني سامحني يعني معلش احكي لا اتفضل اتفضل آه، حقيقتي بتصير آه، الحرب مع اليهود مع الشيعة حقيقتي الواحد كيف بده يدعي يعني هدول ناس بخافوش الله ناس شيعة هم مشركين بالله وهدول يهود فالواحد يعني يدعي يدعي يقول الله يضرب الظالمين بالظالمين ولا شو يسوي حاضر حاضر ان شاء الله افعل ان شاء الله حاضر طيب آه، ارجع تاني اقول الشخصيه اللي هي دايما بتحب الخير جدا آه، الشخصيه دي اللي هي مش عايشه لنفسها ولكن دايما عايشه لنفس عايشه لغيرها الشخصيه اللي هي دايما ممكن تتالم غايه التالم ولكن اهم حاجه عندها انها تسعد غيرها يا ريت يكون معاكم دلوقتي ورقه وقلم سريعا كده لان انا هحتاج الورقه والقلم دلوقتي ضروري آه، بقول الشخصية دي الشخصية اللي دايما ما شاء الله حبها للخير عالي قوي الشخصية دي اللي دايما يمكن والدي ووالدتي ربنا يا رب يحفظهم كانوا دايما بيعلموني ان اللي في جيبك ما يبقاش ليك يبقى لغيرك انك دايما تكون تحب الفقير تحب الفقراء تحب المساكين انك تسعى دايما على قضاء حوائجهم وغير ذلك وسبحان الله الكلمات البسيطة اللي كنت بسمعها من والدي ووالدتي زمان لما بدأت بقى أقرأ أكتر وأكتر في طلب العلم الشرعي وبدأت أبحث كده وأقرأ والكلام ده سبحان الله وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى للشخصيه دي آه، اشياء كثيره جدا اشياء كثيره جدا يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شان الشخصيه دي آه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم انك تدخل السرور على قلب العبد المسلم هو ده أحب عمل إلى الله ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الطبراني وابن أبي الدنيا بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا مسجد النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم أن مسجدي لو أنا أعتكف في شهر ده عمل قصاده عمل ان انا امشي مع اخ في حاجه او في طاعه من الطاعات او ان انا اقضي له حاجه من الحاجات انا اختار ان انا امشي مع اخ لي في حاجه من الحاجات ولا ان امشي مع اخ لي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا صنائع المعروف فعل الخيرات وبخاصه احنا داخلين على رمضان والناس بتعمل صنائع معروف كثيره جدا في رمضان احنا عايزين نبدا النهارده نبقى من الشخصيات دي اللي بتسعى دايما على فعل الخير ولكن يا ترى ايه ال- الفعل الخير اللي ممكن اعمله في رمضان وايه صنائع المعروف اللي ممكن اعملها في رمضان نعرف ان شاء الله ولكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم
السلام السلام عليكم عليكم السلام احمد زلال اي اتفضل
آه كيف حالك في نعم الحمد لله رب العالمين
آه نسلم على الشيخ محمد حسان وعلى علماء الرحمه أفعل إن شاء الله
آه، بغيت أنس- نسأل سؤال اتفضل
آه، عندنا في في الصف في الآخر أمام باب المسجد هل آه، أتمم هذه الفرجة وعندنا باب آه، من من آه، أمامه هل أتمم الفرجة ولا أدع الطريق المصلين حاضر حاضر يعني صحيح.
أنت الآن هو دخلت سل- المسجد فال ال...
أسلم على شيخ محمد حسان حاضر وعلى جمال المراكبي وعلى على علماء الرحمة أفعل إن شاء الله.
وشكرا وشكرا وأتعرفت الله.
عليكم من خلال ذلك الرحمة جزاكم الله خير وحب ربنا يكرمكم.
النبي وحب الصحابة عليه وحب الصلاة والسلام.
العلماء رضي الله عنهم أجمعين جزاكم الله وأتفت خيرا بشكري بأبي وأمي وروحي يا رسول- يا رسول الله إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حب... آه، حياك الله يا شيخ وإياكم حياكم الله الله يخليك ما بالله عليك ادعي لنا معاك الله يا شيخ وكل سنة وحضرتك طيب حضرتك بالصحة والسلامة أسأل الله سبحانه الله- وتعالى أن يبارك فيك وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة الله يخليك يا شيخ جزاك الله.
حضرتك يا شيخ سؤال ليه والله بالله عليك اتفضل حضرتك احنا لو يعني بنصوم اثنين وخميس ولا- لان يجي خمس ست اشهر كده ما شاء الله ما شاء وجاء الله.
وجاء مثلا اليوم القمري ان إن هنقول رمضان بكره ولا بعده وجاء يوم خميس آه.
فهل يجوز ان احنا نصومه؟
هو طبعا حضرتك تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك نهى النبي صلى الله عليه آه.
وسلم عن صيام يوم الشك ولكن آه.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آه، أنه آه، كما طبعاً.
نهى عن صيام يوم الشك قال إلا أن يكون يوافق صوم أحدكم فليصمه يبقى صيام يوم الشك في الأصل آه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا إذا وافق ذلك آه، صيام آه، أحدنا يعني مثلا واحد بيصوم مثلا الاثنين والخميس فجاء يوم الشك الخميس ينفع نصوم نصوم إن شاء الله لا بأس أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة ل- لأخونا الحبيب اللي بيسأل عن مسألة الصفوف الأصل إن- إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول فالأول في الأصل أنك تتم الصف الأول فالأول آه، أي حيثما وجدت فرجة في الصف آه، خش إن شاء الله وأتم هذه الفرجة إلا إذا كانت الفرجة دي هي ممر للناس للدخول أو للخروج فدعها وصلي خلف آه، الصف ومسألة طبعا صلاة المأموم آه، منفردا خلف الصف مسألة طبعا فيها نزاع كبير جدا ولكن نقول دايما آه، ان الواجب بيسقط آه، عند تعذر الاتيان به آه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل خلف الصف منفردا فهذا النهي طبعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اذا اتيت صفوف مكتمله وانت وحدك ولم تصلي الا خ- منفردا فصلي وحدك والواجب بيسقط بتعذر آه، الاتيان به ارجع اقول ان الشخصيه ما شاء الله الشخصيه اللي بتحب صناع المعروف آه، مثلا زي شخصيه الصديق رضي الله عنه الشخصيه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران واثنى عليها ثناء عجيب جدا أبو بكر الصديق كان رجل صنائع معروف من الطراز الأول أنا عايز شبابنا يكون كده يا شباب ديننا لا يحتم علينا صلاة وصيام وعبادة فقط بل ديننا كما جاء بالصلاة والصيام وغيرها من العبادات التي تكون حقا لله عز وجل ديننا جاء برضه بالأصول العامة اللي هي صنائع المعروف وزي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقضي الليل في آه، قيام الليل هو والصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيقضي الليل مع الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة صنائع المعروف كما ثبت عند أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر يسمر يعني بيسهر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر قاعد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه في بيت الصديق يتباحثان مسألة فقراء المسلمين واليتيمة دي عايزة تتزوج والفقير ده عايزين نشوف له حد يعوله والإنسان المريض ده محتاجين حد نشوف له طبيب هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر في سفر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يكون في مقدمة الركب كما ثبت عند أبي داود بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مؤخرة الركب يساعد المحتاج وي- ويساعد الفقير ويساعد المسكين إيه، كما كان ذ- هذا ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه، في مسألة غزوة ذات الرقاع لما بيقول جابر رضي الله عنه كنت على بعير لي مريض فكان النبي صلى الله عليه وسلم بجواري فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم فسار بي أحسن ما يسير الناس النبي ورا بيساعد الضعفاء والمساكين وشخصية الصديق لو نظرنا لها في الجانب ده هنلاقي ان هي اتعلمت جدا من كتير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمت ايه ومشت ازاي وربنا اثنى عليها بايه في القرآن نتعرف على ده بس بعد الاتصال السلام عليكم السلام عليكم محمد, محمد من سوريا يا اهلا وسهلا باهل الشام آه، نحن كثير بنحب الشيخ محمد آه، فضيلة الشيخ محمد حسان والله يعطيه العافية على القناة امين يا رب الحقيقة نحن أيام قضينا سهرات ونحن عم نسمع على كلامه وحفظانين يعني دروسه الله يجزيه الخير اللهم امين يا رب اللهم امين يا رب ربنا يجزيه عنا خير يا رب وعن الامه كلها جزاكم الله الحقيقة خيرا يعني حابة أوصي نفسي وأوصي كل السادة المشاهدين بالصبر لأن الصبر مفتاح الفرج يعني الحقيقة أنا كثير عم بعدي بظروف صعبة مع زوجي وأولادي بس الحمد لله عم بصبر إن شاء الله الله يصبرني و- ويا ريت تدعي لي لابني الصغير الله يهدي لي إياه أفعل إن شاء شكراً الله كثير على أسأل الله برنامجكم.
سبحانه وتعالى أن ييسر لك أمرك وأن يهدي آه، الوالد الفاضل لك بإذن الله ويأخذ بقلبه إليك اللهم أمين يا رب جزاكم الله خيرا شكرا آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى لو نظرنا لربنا سبحانه وتعالى هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى آه، أكد في القرآن في أكثر من موطن على حب الصديق لصنائع المعروف آه، اتصال السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا شيخ جلال وبي- حياك الله يا شيخ أحمد وبياك أسأل الله أن يجعل لهذا البرنامج زيادة في الحسنات حتى ترقى في أعلى الدرجات آمين يا رب عندي بضع أسئلة أولا كيف أسباب الخشوع في رمضان ثانيا كيفية تدبر القرآن في رمضان ثالثا نرجو من سيادتكم أن يعني نريد حصيلة قوية تقوي إيماننا في رمضان وليس في رمضان لكن في العمر كله
أفعل إن شاء الله.
ثالثا حكم المسبح حكم التسبيح على المسبح
حاضر وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضر جزاكم الله وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أبو بكر رضي الله عنه آه، أثنى الله عز وجل عليه في القرآن بالجزئية دي جزئية أنه كان دايما بيحب صناع المعروف بيحب صناع الخير هذا رجل ما عاش أبدا لنفسه قط بل كان عاش أولا لربه عز وجل ثم بعد ذلك للمسلمين طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في القرآن في المواطن اللي أثنى ربنا سبحانه وتعالى فيها على أبي بكر رضي الله عنه هنجد أن ربنا أثنى عليه بالنقطة دي أنا عايز ده يكون في شخصيتنا الشخصية اللي دايما بتحب تسعى الفقراء والمساكين يا جماعة بالله عليكم إحنا لو تركنا مسألة صنائع المعروف مع الفقراء والمساكين هنسيبهم لمين لأيدي والعياذ بالله المبشرين اللي بينزلوا يبش بيبشروا بديانات طبعا تناقض الإسلام أنا عايز النهاردة إحنا يكون لنا دور في هذا الأمر دور في هذا الأمر ودورنا ده شيء واجب علينا شيء أساسي علينا مهم جدا يكون لنا دور في نصائح المعروف قال الله سبحانه وتعالى في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الصديق ماله ما كانش لنفسه ولا الأولاد بل الصديق كان ماله للمسلمين كان ماله للمسلمين وسبحان الله في سورة النور لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وإجماع المفسرين إجماع المفسرين قائم على أن هذه الآية خاصة بص... هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه ده ربنا سبحانه وتعالى يعني رغم من الصديق رضي الله عنه ما نعرفش وكان بينفق على مين من المهاجرين ولا ينفق على مين من أولي القربى ولا ينفق على مين من المساكين إلا أن ربنا سبحانه وتعالى أظهر حال الصديق رضي الله عنه أمامنا جميعا يا جماعة خدوا بالكم خدوا بالكم ده الراجل الأول في الأمة سبحان الله ما كانش آه، سبحان الله يعني آه، كل هذه الأعمال كانت خفية عنا ولكن سبحان الله أظهرها الله سبحانه وتعالى وتخيل معايا كده اللفتة الجميلة أوي أوي أوي دي علشان أوضح لك قد إيه اللي بيسعى في هذا الأمر بيكون إنسان معظم عند الله ولكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم أبو هشام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل آه، السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أحمد الحمد لله في نعمة بارك الله فيك وإياك وبارك الله في قناة الرحمة أمين يا رب وبارك الله في الشيخ محمد حسان اللهم أمين يا رب اللهم أمين أمين أنا مشكلتي الصلاة هم.
يعني أصلي الصبح وأبقى في الشغل وسامع الأذان ما أقومش أصلي مثلا أصلي مثلا الظهر ما أصليش العصر وبعد كده أقطع وذنوبي كتير
هم.
فانا يعني تعبان طيب لو سمحت.
أنا أبو هشام أنا هنصح حضرتك بحاجتين اه آه، ان شاء الله حضرتك لو آه، يعني زلتهم من عندك انا على يقين ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك كتير قوي آه، الامر الاول آه، كن حضرتك على يقين ان لما تكون في طاعه قدامك وانت عايز تقوم لها وحاسس ان انت مش قادر او مكسل او الكلام ده كن على يقين ان في حاجه مكتفاك ان في حاجه مأيداك ان في حاجه ربطاك وحبساك الحاجه دي هي ذنب حضرتك مداوم عليه او ذنب حضرتك بتعمله حضرتك راجع نفسك بسرعه كده ايه الذنوب اللي انت بتعملها انا ما لأن- بعملش ذنوب كنت نعم.
الاول انا كنت الاول ذنوب كتير جميل طيب والحمد هقول لحضرتك لله حالا أهو.
دلوقتي ما حالا.
بعملش حاجه تغضب ربنا حالا حالا عايز حالا.
اصلي ونفسي اصلي وعايز اقرب من ربنا لان حالا، انا مش حالا.
صغير انا عندي 57 سنه ما شاء الله ما شاء الله زوجتي مشكلتي مع زوجتي الصلاه لان زوجتي زوجتي ملتزمه ومنقبه طول الليل بتقيم الليل وتقرا قران وجايب لها مصاحف يعني انا جايب لها مصاحف وتقعد طول الليل لغايه ما بقوم اروح الشغل طيب آه، انا هقول لحضرتك حاجه يا أبو هشام الله يبارك فيك آه، انا عايز بس الحاجه الاولانيه ان لو في ذنب او حاجه ربنا يا رب يحفظ حضرتك يعني آه، حاول يعني ايه كان السلف بي- كان واحد بيقول لحسن انا عايز اقوم اصلي بس مش قادر فقال له قيدتك ذنوبك فاكيد في ذنب معين او حاجه فاحنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى نستغفر منه ده الامر الاول آه، الامر الثاني يا ابو هشام انا محتاج جدا جدا ان يكون في عندنا يعني ايه من وقت للتاني تسمع كده دروس في المساجد تنزل كده في المساجد وتحضر المشايخ والعلماء وتسمع كده لان المجالس دي بترقق قلوبنا قوي والقلب دايما ازراق بيندفع الى الامام ان شاء الله تبارك وتعالى زي ما كان حنظله بيقول آه، نكون معك يا رسول الله فذكرنا بالجنه كاننا نراها راي عين آه، كذلك ايضا العباد بن سريه بيقول كنا وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب احنا عايزين المجالس الوعظ دي اللي تحرك قلوبنا اكتر واكتر والنقطه الثالثه اللي اوصي حضرتك بيها اوصي بيها كل احبابي آه، الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد انا النهارده مش قادر اصلي يا ريت كده يا ابو هشام ربنا يا رب يحفظك يكون لك مثلا جارك صاحبك في العمل تتعاونوا مع بعض على الطاعه ممكن انا اكسل بس هو يجي يشدني وياخدني وهو لو كسل انا اشد واجي آه، اخده فكل ما نكون اثنين ثلاثه كده متعاونين على الطاعه ان شاء الله هتفرق معانا كتير قوي قوي قوي واهم حاجه عندي بقى الدعاء ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير ان ربنا سبحانه وتعالى ياخذ بيديك الى طاعته سبحانه وتعالى اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله فيك يا شيخنا الكريم وأسأل الله أن يجعلنا وإياك من الربانيين امين يا رب امين يا رب فوالله لو كان الإنسان ربانيا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والتزام حدوده لعز وساد وسعد في الدنيا والآخرة كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فما عرفوا للسعادة طعما ولا ذاقوا انشراح الصدر وطمأنينة القلب إلا في القرب من الله ولم لا وربنا سبحانه وتعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى جعلنا الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة امين يا رب ولو سمحت لي شيخنا الكريم نرجو منك أن تقدم لنا سلسلة من الحلقات عن شباب الصحابة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم جزاكم ورحمة الله خيرا الله وبركاته جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ احمد كيف حالك الحمد لله في نعمه والله الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب وفيك بارك
والله انا نموذج من اللي انت بتقصده من البرنامج يعني مش عارف اقول الصراحه لكن الحمد لله انا وصلت معاك في الاستمتاع بالعباده يعني كنت بصلي وكنت لكن ما حسيتش بالصلاه بجد غير من خلال البرنامج الحمد لله آه، مش عارف اتكلم بصراحه شكرا شكرا يا شيخ
جزاكم الله خير جزاكم الله خير ام عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو ايوه السلام عليكم اتفضلي لو سمحت أنا عايزة أقول للشيخ أسأل الشيخ في حاجة
اتفضلي أنا أنا بس الحمد لله بصلي وبصوم ويعني باقي بالليل بعض الأوقات بس مشكلتي إن أنا الشيطان بيقدر عليا إن أنا ساعات بقعد أشتم ولادي وبعدين امبارح يعني انا سالت من نفسي قوي وسبت ربنا بس ثبت الدين من كتر ما ولادي نرفزوني مع اني كنت
طيب اتصال قطع ام محمد من اكتوبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله جزاكم وبركاته الله خيرا شيخ وجزاكم الله مثله وكل عام وأنتم بخير وحضرتك بالصحه والسلامه أنا سمعت لحضرتك حلقات فعلا والله وأثرت فينا جزاك الله خير وجعلها الله في ميزان حسناتك جزاكم الله بس كنت خير عايز حضرتك تعمل حلقة آه، كيف الثبات بعد رمضان إن شاء الله حاضر ان شاء الله وعايزة حضرتك يعني آه، تدلنا على كتب او حاجه يعني انا قريت ان هو اللي عايز يحب ربنا اكتر يقرا ويعرف عنه اكتر فعايز حضرتك تدلنا على كتب ان احنا يعني آه، ازاي نكثر من حب الله والطاعات وحب الطاعات حاضر إن شاء وجزاكم الله.
الله خير وجزاكم الله والسلام خير.
عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير. طيب ان شاء الله نوقف الاتصالات كده دقايق بس نخلص بقى الجزئين اللي معانا وبعد كده نفتح اتصالات تاني انا سعيد والله جدا باتصالاتكم و آه، مش عارف اقول ايه الله المستعان نكمل ان شاء الله ربنا يجزوه خير يا رب ربنا يجزوه خير آه، ارجع اقول ان ربنا سبحانه وتعالى اثنى على الصديق لانه شخصيه الصديق كانت شخصيه الرجل اللي كان دايما محب للطاعات الرجل كان دايما محب جدا جدا لصنائع المعروف لاجل ذلك اثنى الله عز وجل عليه في مواطن كثيره جدا من القران بالجزئيه دي بالذات جزئيه ان كان دايما مال الصديق مش له مال الصديق كان دايما للفقراء والمساكين ما تنسوش عروة لما قال أسلم الصديق وله أربعون ألف درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله كل المعذبين اشتراهم وأنفقهم في سبيل الله آه، سبحان الله أبو بكر رضي الله عنه في خلافته آه، كان ي- يعني يمر على بيوت المسلمين وكان يدخل إلى بيت يقوم بتنظيف هذا البيت وإخراج الكناسة من هذا البيت والقذورات من هذا البيت ويأتي بالطعام والشراب لصح- لأصحاب هذا البيت ففي يوم من الأيام عمر بن الخطاب كان دايما بيتتبع حال الصديق كده ففضل يتتبع حاله سبحان الله ففي يوم قال بقى أنا لازم أخش البيت ده أعرف إيه القصة فوجد فيه امرأة آه، عمياء وسبحان الله كبيرة جدا في السن فسألها من هذا الرجل الذي يأتيك قالت والله لا أدري إنه رجل يأتيني ليصلح لي بيتي ويعد لي طعامي وشرابي ثم أخرج ولا أعرف من هو فقال عمر رضي الله عنه سبحان الله سبحان الله لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر أنا عايزنا عايزين إحنا نكون ب- ب- بالنموذج ده الشخصية دي المحبة للخير يا جماعة إيه، اوعى حد يظن ان الصلاة والصيام بس هي اللي بتثبت عند الموت بعض الناس بيظن ان انا اصلي كتير علشان اثبت عند الموت لا صنائع المعروف من اقوى الامور برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيثبت بها الانسان عند الموت حافظ على الصلاة والعبادة والطاعة وان دايما انا باكد دايما ان لابد يكون لنا حال مع الله سبحانه وتعالى ولكن سبحان الله لابد ان يكون في برضو حال اخر مع الفقراء والمساكين خد بالك معانا الحديث ده لانه حديث عالي قوي قوي قوي قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء محتاجين جدا دي الناس اللي دايما كل اتصالات ببقى متابع كده بعض الحلقات اللي بعض مشايخنا ربنا يا رب يحفظهم فنلاقي دايما الناس بتقول ايه ادعي لي بحسن الخاتمه ادعي لي بحسن الخاتمه صنائع المعروف فعل الخيرات ان انا لابد ان انا اكون انسان صاحب رساله لابد ان انا اكون انسان صاحب رساله انا دايما قناعتي آه، وانا مثلا كامام في الاوقاف انا قناعتي ان مش رسالتي هو تعليم الناس بس ابدا لا لا لا انا رسالتي داخله في مثلث ثلاث اضلاع المثلث ده متى وجد في اي مكان بيهلك المكان واحد الجهل وده اللي احنا بنقوم بيه عن طريق المنابر والدروس والمساجد والقنوات وغير ذلك اتنين الفقر ثلاثة المرض الاتنين دول يعني يقسموا ظهر اي امة يقسموا ظهر اي امه الحمد لله مجال التعليم الناس والقضاء على الجهل بفضل الله من خلال القنوات بدا ينتشر واقوى دليل على كده إيه إيه إيه، ما شاء الله اتصالاتكم الحمد لله رب العالمين ولكن احنا لسه قدامنا دلوقتي ال- ال- الضلعي المثلث الفقر من جانب والمرض من جانب علشان كده بقول انا محتاج انا محتاج ضروري ضروري ان احنا نقوم بهذا الامر وبفضل الله عندنا في الجمعيه ربنا يا رب يحفظهم في جمعيه خير زاد الشباب ما شاء الله والرجال واهل الخير ما شاء الله عاملين مشروعات كثيره جدا جدا جدا في رمضان مشروعات كثيره جدا جدا جدا في رمضان منها مثلا ما شاء الله عاملين مشروع جميل جدا علشان يعلموا الناس انك لازم تعمل خير آه، طبق رمضان طبق رمضان لما نسمع كده طبق رمضان اه يبقى الطبق اللي هيجي في برنامج طبق رمضان لا لا لا، مش كده خالص ده هم ما شاء الله عاملين في المساجد بيوزعوا اطباق في صلاه الظهر الاطباق اللي هي الفلين دي وسبحان الله آه، حضرتك ويا ريت يبقى ده مشروع يتعمم في مصر كلها انا هقول لكم دلوقتي ان شاء الله ارقام التليفونات بتاعه الجمعيه والكلام ده بحيث اللي عايز يتواصل معاها او كده آه، عاملين ما شاء الله الطبق ده وسبحان الله بيقول لك في صلاه الظهر خد الطبق دون وهاته لنا في صلاه العصر بدل ما حضرتك بتعملي حضرتك مثلا زوجك وحضرتك وولدين مثلا او ولد وبنت يعني الاسره اربعه لا معلش خلي بدل ما هي اربعه خليها خمسه والوجبه الخمسه دي نزلها لنا في صلاه العصر واحنا نتولى توزيعها على الفقراء المساكين مشروع جميل جدا مشروع جميل جدا لما مثلا المجموعه في 6 اكتوبر في المكان ده في المسجد ده يا جماعه احنا هنوزع اطباق وناخد الاطباق دي مثلا من بعد العصر نبدا نوزعها على الفقراء والمساكين ما شاء الله واحنا ما تكلفناش حاجه حاجة وشوية الرز اللي احنا حطيناهم في الطبق ده هو ده هو دول شوية الرز اللي كانوا هيترموا بعد بعد كده لان هم بيتبقوا مننا احنا عايزين دي مشروع الخير ده شنطة رمضان محتاجين جدا ان احنا نكثف مجهوداتنا الايام دي لشنطة رمضان وبذل الخير للفقراء والمساكين وسريعا كده بقى زي ما قلت لكم الورقه والقلم في البدايه همليكم الارقام ان شاء الله بحيث لو اي حد عايز يتشارك ان شاء الله مع الجمعيه هي الجمعيه طبعا مشهره برقم 1754 ده رقم اشهارها ويعني هي في المنصوره يعني هي الجمعيه في المنصوره انا هقول ان شاء الله للي في المحافظات عايز ان شاء الله يساهم مع الجمعيه في نشاطاتها وفي فعلها الخير رقم الحساب رقم الحساب الخاص بالجمعيه 20 50 5 رقم الحساب 20 50 5 بنك البركة مصر 20 50 5 بنك البركة مصر وارقام التليفونات 011 يا ريت كده برضو يعني نكتب بسرعة 011 61 22000 واحد 011 011 011 61 22000 و 014 51 22 ألف 22 ألف دي الأرقام الخاصة بالجمعية يا ريت نتواصل معاها لأن هي بفضل الله عايزة تعمل أكتر من 30 ألف شنطة رمضان وعايزة تفطر أكتر من 30 ألف صائم في رمضان فيا ريت إن شاء الله ما تسيبوش الجمعية دي لأن الجمعية دي ما شاء الله لا قوة بالله أنا متابع شغلها كويس جدا جمعية ما شاء الله من الجمعيات ما شاء الله لا قوة بالله ربنا يا رب يجزي القائمين عنها كل خير يبقى إذا دي شخصية من الشخصيات اللي لابد تكون متوفرة معانا في رمضان شخصية الإنسان المحب للخير هو نازل يصلي المغرب قبل الإفطار بس ما شاء الله من حبه للخير واخد معاه علبة تمر علشان يفطر الناس ويدخل السعادة على قلوب الناس ما شاء الله ايه علبة تمر ولا حاجة ولكن هي دي الشخصية دايما اللي بتكون بتقرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى يبقى الشخصية الأولى معانا النهاردة الشخصية اللي بتحب صنائع المعروف الشخصية اللي بتحب الخير الشخصية اللي دايما حاملة هم وهدف عالي جدا الهدف ده هو كفالة الإنسان المسلم الفقير ودايما بقول لكم أحبابي يا ريت يا ريت يا ريت الناس اللي دايما بتتصل عليا أو بتتصل من خلال القناة وبتشكي دايما من قسوة قلوبها صدقوني على قدر ما هنجبر قلوب الفقراء ربنا سبحانه وتعالى هيجبر لنا قلوبنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي جئت أشكو إليك قسوة قلبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين على قدر ما هنجبر قلوب هؤلاء الفقراء والمساكين بشنطة رمضان تخش لهم أو بطعام يخش لهم وجبة إفطار أو الكلام ده ربنا هيجبر لنا قلوبنا آه ربنا هيجبر قلوبهم بالطعام والشراب وغير ذلك بس أنت ربنا هيجبر لك قلبك وأنت ربنا سبحانه وتعالى هيجبر لك قلبك بإيه اسمع كده في قراءتك للقرآن في صلاتك في دعائك في قربك من ربنا سبحانه وتعالى ما هو الجزاء دايما من جنس العمل ما هو الجزاء دايما من جنس الايه العمل انت جبرت قلوبهم جبرت قلوبهم ربنا سبحانه وتعالى هيجبر لك قلبك باذن الله تبارك وتعالى لازم الشخصيه تكون دي دي موجوده معانا في رمضان وطبعا 10 10 دقائق هختم بقى بشخصيه اخيره ان شاء الله وباذن الله باقي الشخصيات بقى ان شاء الله نكملها مع رمضان ان شاء الله في سلسله رسائل ربانيه ان شاء الله تبارك وتعالى اللي هنتناول فيها كل يوم سلسله في السلسله كل يوم شخصيه من الشخصيات اللي احنا عايزين نطبقها باذن الله تبارك وتعالى داخل رمضان يعني الدرسين دول كده تسخين كده للدخول ان شاء الله على سلسله رمضان وبالنسبه لاختنا اللي كانت بتسال بت بتقول عايزين درس عن الثبات في رمضان ان شاء الله في درس عن الثبات في رمضان عايزين حاجات عن ليله القدر في دروس بفضل الله في الساعه عن ليله القدر ونعمل ايه في ليله القدر وغير ذلك ارجع تاني واقول الشخصيه الجديده دي هي الشخصيه اللي بصت دايما لاطار العمر العمر له حدين الحد الاول هو طول العمر الحد الثاني هو العرض او عمق العمر فهمنا طول العمر انا ببص دايما على طول عمري انت عمرك قد ايه ما اعرفش طب بتحدد اه تحدد كام سنه ما بين ال60 الى ال70 ما بين الستين إلى السبعين أنا عمري بقى محدود طوله محدود في طائفة تانية شخصية تانية ما شاء الله ما بتبصش أبدا لطول العمر لأن هي عارفة أصلا أن طول عمرها محدود ولكن نظرت إلى عمق إلى عمق العمر نظرت إلى عرض العمر حبت أن هي دايما لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى لا تقابل ربها تبارك وتعالى ب ب ب بالعمر اللي هو 50 60 سنة أبدا بل دايما بتبص على إيه دايما الشخصية دي بتبص على العمق وعرض العمر عرض العمر أنت ممكن تلعب فيه زي ما أنت عايز إحنا قلنا أن الطول معدود محدود قال الله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا قال أهل التفسير حسبت أنفاسهم فإذا خرج نفس فلا يعود أبدا حتى إذا كان آخر نفس خلاص خلص العمر يبقى أنا احنا أعمارنا محدودة يا ريت نفهم مع بعض النقطة دي وأنا عايز تكون آخر اتصال طب بس اخر اتصال عشان بس نخلص السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ايه اتفضلي سيدي الفاضل بارك الله فيك وفيكم بارك وجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين جزاكم الله خيرا سؤالي باختصار أنا موظفة في إدارة عمومية ورئيسي المباشر في العمل أصبح يعطيني العمل الذي أقوم به في الإدارة أعمله في البيت ثم أذهب به إليه في وقت لاحق هل هذا العمل حلال أم حرام وما هو حكم الشرع في أجر الذي أتقاضاه حاضر افهم ان شاء من الله فضلك سيدي ثم سؤال آخر من فضلك اتفضلي هل كل ما يقع لنا في حياتنا من زواج أو ولد أو كل ما هو يقع من حلال أو حرام أو تفرجه الآن فقط عليك ونظري إليك واستماعي إليك هو في قدر معلش معلش نقطة مكتوب بس بص في اللوح نقطة بس بس معلش قبل ما اكمل السؤال نظري اليك دي نحط عليها اكس كده ما تبصيش عينك تحت لا أنا أستمع أستمع اه أستمع اه ربنا يجزيك خير يا رب أستمع معلش.
للعلم منك اه ربنا يجزيك أقول خير هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله الأرض ومن عليها حاضر حاضر وكيف حاضر.
يرضى الإنسان بما قدر الله له من حاضر.
أمر حاضر.
من مرض أو صحة أو رزق افهم ان شاء ثم الله كيف
كتير قوي كيف السؤال.
يكون لنا اليقين التام في الله سبحانه وتعالى حاضر حاضر أفهم إن جزاك شاء الله خيرا يا جزاك سيدي الله وبارك خيرا.
الله جزاك فيك الله وصله آه، ارجع واقول خلاص احنا عمرنا عرفنا ان هي طولها محدود محدود ما حدش لا يمكن الايام ربنا قدر له انه يكون عنده 50 سنه ويموت بعد ال 50 خلاص يقول لا انا هاخد 10 كمان زياده ع- لا لا لا يمكن ابدا لا يمكن ابدا بل انا عايز بقى ايه خلاص طالما ال- الطول محدود انا عايز العمق انا عايز العرض العمق والعرض انا ممكن العب فيهم زي ما انا عايز ازاي انك ممكن تعمل عمل واحد ولكن العمل ده ما يتكتبش لك عمل واحد يتكتب لك 1000 يتكتب لك 200 يتكتب لك 300 يتكتب لك 400 إيه ازاي الكلام ده إيه احنا هنلعب دلوقتي في العمق والعرض الشخصيه دي هي الشخصيه اللي بتحب دايما تدعو الناس وتحب دايما تدل تدل الناس على الخير إيه الشخصيه دي اللي هي ما شاء الله خمس دقايق طيب الشخصية دي اللي هي ما شاء الله لا قوه الا بالله آه، بتحب جدا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتحب دايما ما بتبصش إن هي راح النهاردة تصلي التراويح لا لا لا لا ده هتاخد مين معاها في صلاة التراويح تتصل على فلانة وفلانة وفلانة وفلانة تاخد معاها خمسة هو ده اللعب في عمق العمر هو ده اللعب في العرض بتاع العمر إن أنا أزود العمق وأزود العرض إزاي إن أنا النهاردة بدل ما بيتكتب لي 11 ركعة بس لا لا لا ده أنا بيتكتب لي 66 ركعة إزاي ما أنا جايبها خمسة وأنا جاي جايبه خمسة وانا جاي او جايبه خمسة وانا جاية إيه النهاردة في برنامج ما شاء الله عن عمل صالح معين ما شاء الله لا قوه الا بالله إيه مش انا بس اللي هقعد اتفرج ده انا هتفرج على أتفرج- اتصل على خمسة او ستة او ابعت رسائل او الكلام ده هو ده اللعب في عرض العمر اللعب في عرض العمر ان انا النهارده هقرا قران لوحدي لا لا لا لا مش كده خالص ده انا هجيب معايا خمسة ستة ونقعد مع بعض نقرا قران هنقرا سوره الكهف يوم الجمعه طبعا وحديثها حسن كما قال الشيخ الالباني والشيخ مصطفى وغيرهم من اهل العلم إيه هقرا سوره الكهف يوم الجمعه هجيب اولادي واهلي واقعد اقعدوا مع بعض هو ده اللعب في العمق وده اللي احنا عايزين بقى ناكد عليه يا شباب في رمضان عايزين ناكد عليه جدا جدا جدا يا شباب في رمضان انسى بقى طول عمرك ولكن العب في العمق العب في العمق العب في عرض العمر ازاي انك النهارده مفيش عمل خير هتعمله الا لما تبدا ان انت ايه تجيب معاك 3 4 تجيب معاك 5 6 انا بالله عليكم والله العظيم اخواني واحبابي انا النهارده بقول لو عدد المشاهدين زي ما ذكرت لكم قبل كده ان اخونا الاستاذ محمود ربنا يحفظه و- واحنا بنسجل حلقات رمضان بيقول لي ان اقل برنامج في قناه الرحمه عدد المشاهده فيه 20 مليون انا قلت سبحان الله يعني بعض الناس ممكن يقول ده 20 مليون طب البرامج بقى العاليه والبتاعت مشايخ والكلام ده يبقى كام مليون انا بقول النهارده انتوا بتستضعفوا لل 20 مليون آه، مستكترين ال 20 مليون انا شايفهم ان هم نسبه ضعيفه جدا جدا اذا كان 20 مليون قدام قناه الرحمه امال قدام القنوات الخليعه كام مليون ملايين مليانه انا النهارده بقول انا النهارده بقول عايزين نلعب في رمضان في عمق العمر في عرض العمر ازاي ان انا النهارده البرنامج مش هتفرج عليه لوحدي ده انا هتصل على 10 15 اقول لهم آه، اتفرجوا زي ما في ناس النهارده في في كاس العالم لما حبت تضحك على الناس عملت شاشات عرض كبيره علشان تجيب الناس احنا محتاجين كده محتاجين ان احنا نلعب في العرض ده نذكر الناس نذكر الناس بفضائل صلاه التراويح نذكر الناس بفضائل الصيام بقى في 3 4 5 6 7 ايام الجايين دول نذكر الناس بالعمل الصالح في رمضان نازله تعملي صنايع معروف خدي معاكي 3 4 علميهم نازل تعمل فعل خيرات خد معاك 3 4 برضو علمهم هو ده اللي احنا عايزين نعمله الشخصيه دايما اللي هي محبه للخير محبه للخير للناس شايف مثلا 3 4 شباب واقفين على الناصيه والعصر جدا في في اي يوم خدهم معاك يبقى انت بتلعب في عمق عمرك في في العرض بتاع عمرك ازاي خدت 3 4 معاك اتكتب في ميزان حسناتك في في لحظه واحده في لحظه واحده 3 4 دخلوا صلوا معاك انت النهارده علمت واحد الصلاه علمت واحد الصلاه ما شاء الله قوه الله هو واولاده واولاد اولاده واولاد اولاد اولاد اولاده كل ده في عمق عر... في عمر في عمق عمرك ازاي ان الراجل ده لما التزم ما شاء الله وبدا يصلي علم اولاده الصلاه واولاده طلعوا ونشأ ان هم مطبقين على الصلاه فبداوا يعلموا اولادهم الصلاه كل ده فين في ميزان حسناتك كل ده فين في ميزان حسناتك مساله ان انا ادل الناس على الخير والدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله زي مؤمن ال ياسين كده مؤمن ال ياسين الراجل ده ما شاء الله يعني ظل يدعو الناس الدعوه دي كانت في دمه الدعوة دي كانت في دمه يدل الناس على برنامج يدل الناس ما شاء الله على برنامج لشيخ معين يدل الناس على قناة معينة يا ريت النهاردة شبابنا ربنا يحفظهم وده هتكون مجهودات الفترة الجاية هنكتب البرامج اللي هتيجي في رمضان والبرامج دي تتكتب في ورقة كده وهننزلها على موقع طريق الله إن شاء الله وتتلزق إن شاء الله بإذن الله في الم... في المساجد يبقى أنا بدل الناس على القنوات بدل الناس على البرامج بدل الناس ما شاء الله أنت مثلا في المنصورة في القاهرة في اسكندرية هنا هنا هنا ورقة كده جدول كده بمواعيد دروس الشيوخ ولزقها في كل مكان ما شاء الله راكب الميكروباص يا جماعه في برنامج النهارده في قناه الرحمه الساعه كذا برنامج مثلا للشيخ محمد حسن هيجي الساعه كذا برنامج جميل جدا عرف الناس عرف الناس عايزين في رمضان نلعب بقى في العمق بتاع العمر نلعب في عرض العمر علشان نزود اعمالنا سبحان الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي قال ابن عباس سبحان الله دعا قومه حيا وميتا حتى وهو ميت بيدعو الناس هي دي الشخصية بقى اللي احنا عايزينها الشخصية اللي نظرت لطول العمر لقيته محدود فبدأت تلعب في العمق أعمارنا محدودة أعمارنا محدودة طولها محدود عايزين بقى نلعب في العمق عايزين نلعب في... نختم طب في أسئلة طيب أنا طيب دقيقة خلاص ماشي جزاكم الله خيرا نلعب بقى في عمق العرض في عمق العمر ان شاء الله تبارك وتعالى سريعا كده هل كل شيء احنا بنعمله مكتوب علينا طبعا مكتوب علينا قدره الله سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى علم كل شيء علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ولما علم الله سبحانه وتعالى منك عشان برضه مساله بالنسبه لنا واضحه زي اتكتب عليا ولا بصير البخير انا هسالك سؤال الله سبحانه وتعالى يعلم انت هتعملي ايه دلوقتي اه هيعلم ايه اللي هتعمليه بعد 10 ايام اه علم سبحانه وتعالى انت هتقومي الليل النهارده ولا هتنامي تقراي القران ولا لا اه علم سبحانه وتعالى فلما علم سبحانه وتعالى كتب كل شيء فكل شيء مكتوب ومقدر منه سبحانه وتعالى كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مسألة أن المدير الشغل بيديكي حاجات تعمليها في البيت وما تجيش العمل دي لها صورتين الصورة الأولانية إن عملك هتكتبي شوية حاجات وتعملي شوية حاجات ووجودك في الهيئة يعني وجودك في الهيئة أو في المصلحة الحكومية دي وجودك زي عدم الوجود فهو بيديك الشغل في البيت وده القائم ده المسؤول ده ولي الأمر في المصلحة دي فهو قال لك اعملي الشغل ده في البيت فلا شيء في ذلك أن تطيعيه بإذن الله تبارك وتعالى أما إذا كان خروجك من الهيئة خروجك من المكان ده هيؤدي إلى تعطيل مصالح الناس أه أنت هتعملي شغل هناك بس هتعطلي مصالح الناس ففي هذه الحالة طبعا لا يجوز لك أن تطيعي أمره في هذا الحال حتى تقضي حوائج الناس وطبعا دي المصلحة العامة للمسلمين بترجع فيها دايما طبعا لولي الامر المسؤول عن المكان ده فيا ريت حضرتك ان شاء الله تشوف المصلحه العامه لو المصلحه العامه انك تكوني في البيت و... لان ما فيش حد هيكون ليه تعاونات مع حد حاجات هعملها فلا باس في ذلك اما اذا كان هيترتب على ذلك مفاسد للمسلمين او تاخير مصالحهم فطبعا لابد تكون موجوده في عملك ان شاء الله تبارك وتعالى انا عايز اختم معاكم ان شاء الله بمره ثانيه رقم الحساب بتاع الجمعيه وارقام التليفونات بحيث ان شاء الله تتواصلوا معاهم سريعا كده الجمعيه ان شاء الله اسمها خير زاد خير زاد رقم الحساب بتاعها 20 50 5 20 50 5 بنك البركة مصر رقم التليفون 011 011 61 22 3 اصفار 011 61 22 3 اصفار و 014 51 22 3 اصفار 22000 في الرقم الاولاني وفي الرقم الثاني ان شاء الله عايز باذن الله تبارك وتعالى مجهوداتكم معاهم تشد حيلكم ان شاء الله وباذن الله تبارك وتعالى يعني قد يكون هذا هو اخر درس ان شاء الله تبارك وتعالى ولكن ان شاء الله انا معاكم في رمضان باذن الله تبارك وتعالى يوميا يوميا هنمشي مع رمضان في رمضان ان شاء الله يوم وراء اخر كده باذن الله نشوف اليوم ده هنعمل فيه ايه وايه الطاعه المفروض نعملها النهارده وهننوع في الاعمال والشخصيات العظيمه جدا الموجوده في القران ومن مصالح الشخصيات الطيبه والشخصيات الفاسده عشان اقول لك دي مشكله ابعد عنها الشخصيه دي كويسه جدا خليك معاها العمل النهارده هيبقى كذا مشروعات الخير النهارده هتبقى كذا وكذا وكذا ده ان شاء الله في سلسله رمضان باذن الله تبارك وتعالى اذا ربنا قدر لنا اللقاء ان شاء الله الثلاث الجاي اذا كان رمضان هيبقى الاربع الاربعاء والخميس فان شاء الله اكون معاكم باذن الله تبارك وتعالى الثلاث الجاي اذا ربنا قدر اما اذا كان رمضان طبعا هيبقى جاي مثلا اذا كان شعبان 29 يوم رمضان هيجي على طول آه، بعد ذلك باذن الله نلتقي ان شاء الله تبارك وتعالى في رمضان آه، انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم طوال هذا العام واسال الله سبحانه وتعالى يعني آه، ان يجعل كل كلمه قيلت باذن الله ان انا قلتها وانت سمعتوها ده كله ان شاء الله نلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى آه، عندما نقابله عايزين كده ان شاء الله نكون رجاله في رمضان وانا عارف ان كل اللي قدامي ان شاء الله رجاله باذن الله نخش رمضان كده رجاله ان شاء الله واسال الله سبحانه وتعالى اخيرا ان احنا نخش رمضان كده بقلوب قويه جدا جدا جدا وان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان وان ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره تبور انا طبعا خدت اكتر من وقتي فالجماعه في القناه هنا يسامحوني وانتوا هتوحشوني جدا ان شاء الله شهر رمضان كله هيبقى الحلقات مسجله مش شوفكم ولكن ان شاء الله التقوا بكم باذن الله تبارك وتعالى في, في ايام العيد او بعد ايام العيد ان شاء الله هتوحشوني جدا ولكن هيصبرني دايما ان أنا اكون متابعكم ان شاء الله سواء على الموقع او على القناه باذن الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما تنسونيش من دعائكم الصالح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته